بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال قلبك اخوتي خلق الله الخلق ليعبدوه هذه من المسلمات البدهيات المعروفات لكل مسلم ومسلمه ان الله جل جلاله خلقنا واوجدنا في هذه الدنيا لنعبد الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور حين يسلم المسلمون بهذه القضية أنه مخلوق للعبادة وأنه مخلوق للعمل للعمل الصالح ويسلم المسلم بأنه سيموت وأنه كل ما يعمله ابتداء مكتوب محفوظ مرقوم مصور آه، ثابت بأيدي حفظة أمناء ويوم القيامة يؤمن المسلم أنه مخلوق للعبادة وأنه أوجد في هذه الدنيا وسخر له ما فيها ليعمل الأحسن ويؤمن المسلم أن هذا العمل أعماله أن أعماله كلها مكتوبة محصية عليه أحصاه الله ونسوه حتى وإن نسوه وأنه سيموت ويدخل القبر وبعد أن يموت المسلم يؤمن أن بعد الموت بعث ونشور وحساب إيمان المسلم واعتقاده اليقيني ان هذه الدنيا ليست نهايه المطاف اعتقاد المسلم ويقينه ان الحساب الختامي في الاخره فكل حسابات الدنيا مهما كانت فانها حسابات مؤقته أو تستطيع أن تقول جزء دفعة من الحساب لكن الحساب الحقيقي النهائي الصورة النهائية للحكم يوم القيامة يوم القيامة حين يكون آه على حد تعبيرنا الدنيوي النطق بالحكم مش النهاردة مش في الدنيا الحكم الحقيقي هناك ذلك في سياق الآيات العجيبة في سورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله قولوا استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً هذه هي القضية مهما جرى في الدنيا ومهما كانت أحكامها فإن هناك حكما آخر للرب الحكم جل جلاله الحكم العدل جل جلاله الملك الأحد جل جلاله وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إن الله قد حكم بين العباد وإذا حكم الملك جل جلاله فلا معقب لحكمه والله والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فلتطمئن قلوب ولتتقطع قلوب أن الحكم النهائي هناك وليس هنا في الآخرة وليس في الدنيا إذا علم الموحد ذلك وآمن واطمأن قلبه بهذا الإيمان كنت بقول أمس في فضفضة في الناس أن منزلة في منزلة الخشوع الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق هنا في قناة الرحمة وفي المدارج كنا نتكلم في منزلة القصد القصد آه وذكرنا هنالك في منزلة القصد أن القصد ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح ويقصد إجابة داعي الحكم الهروي بيقول إيه في القصد في منزلة القصد يقول وهو على ثلاث درجات قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو الى مجانبه الاغراض قلناها في الحلقه اللي فاتت الاسبوع الماضي قلنا ان القصد ده يبعث على الارتياض الارتياض التريض التريض السياحه آه ان الانسان يخ... عارفين اللي يمشي في الرياض الخضره يقوم نقول عليه بيتريض بيعمل رياضة قصد يبعث على الارتياض أن يتنقل الإنسان في أفنان بين أفنان الشريعة بين ملذات الإيمان بين قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض, ما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر هو ده يبعث على الارتياض ان تشوف رياض الجنة وترتع فيها لسه كنت بقول له دلوقتي ان في واحد سجد فدايما في السجود بيبقى شغلنا الشاغل الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فالإنسان يقعد في السجود يقول يا رب يا رب يا رب ففي مرة واحد قال خلينا استمتع شوية كده بسبحان ربي الأعلى واحنا كل همنا بس دعاء وخلاص ما نشوف التسبيح ده سبحان ربي الأعلى فلما قال سبحان ربي الأعلى لقى رياض مونقة من جمال جلال اسم الله الأعلى صفة الله بالعلو والعبد يمرغ أنفه في الرغام في التحت الشاهد ان قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو الى مجانبه الاغراض آه لو أن يقطع الإنسان في نفسه كل غرض دايما لما أقول في تحرير وتحقيق وتنقيح الإخلاص أقول عارف زي اللي ماسك آه، عود وعمال ينظفه كده وينظفه وينظفه كده هي ها هي دي أن ينقي قصده من كل غرض نقيه طهره نظفه لمعه ابريه امضيه مجانبة الأغراض الدرجة الثانية من ال- من القصد الدرجة الثانية من القصد قصد لا يلقى سببا إلا قطعه قصد ماضي زي السيف قصد ماضي قاطع لا يلقى سببا إلا قطعه ليتعلق القلب برب الأسباب وم- برب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب الله لا يلقى سببا إلا قطعه ولا يدع حائلا إلا دفعه قاصد أي حاجة تيجي تحول بينه وبين الله ما ينفعش المثال ده بس آه افهم يعني ايه قصدي ايه اوعى او تاخد المثال اللي انا هقوله ده غلط افهم انا قصدي ايه ان الرجل قاتل ال 99 نفس لما راح للعابد وقال له آه، اريد ان اتوب قال لا اجد لك توبه فقتله انت اللي هتحول بينه وبين ربنا قال له كده في بعض روايه الحديث انت الذي تحول بيني وبين التوبه فقتله عشان كده العالم قال له ومن يحول بينك وبين توبة الله من يحول بينك وبين توبتك لله فقصد لا يدع حائلا إلا دفعه ولا تحاملا إلا سهله قصد لما يبقى الإنسان قصده ماضي كنت لسه بقول امبارح ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ركب الفرس لما سمع اهل المدينه ضجه ف ركب فرس وراح شوف فيه ايه فرس من غير آه، سرج ولا لجام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، تعرف تركب آه، فرس من غير سرج ولا لجام ولا بسرج والجام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، ركب فرسا من غير سرج ولا ورجع فالشاهد كلمة الشاهد قال إن وجدناه لبحرا أو وجدناه بحرا عارف فرس بحر يعني ايه؟ آه، ان الفرس كل من ها شد عليه اجري آه، شد اجري بيفتح بيفتح هي دي ع- ع- خلينا بقى في العربيه تعرفوا العربيه ان دوسه كده تفتح دوسه كمان كل ما ت- تدوس تفتح تفتح معاك مفيش بقى 200 ولا 260 ولا 300 تفتح هي دي بحر هو ده القصد البحر ان الانسان كل ما يدي قلبه مجال ان هو يفتح يفتح في العباده يزيد بيقرأ جزئين لا خمسة لا عشرة لا اتناشر لا ستاشر تمنتاشر تمانية وعشرين بحر قصد بحر قصد ليس له حد الدرجة الثالثة قصد استسلام لتهذيب العلم استسلام لتهذيب العلم زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان القصد البحر ده هيبتدع ليه من حلاوة وجمال العبادة هيبدأ يجنح يمين شمال يجنح يجنح للهوى لأن لذة العبادة لذة غير معهودة كنت بقول لكم الشخص اللي حس سبحان ربي الأعلى لذة غير معهودة يعني إيه لذة غير معهودة يعني لما نيجي نقول سبحان ربي الأعلى حلوة زي إيه زي ال ها، زي, زي إيه زي العسل مش زي حاجة سبحان ربي الأعلى حلوة حلاوة مش زي حاجة أمال إيه هي دي بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حاجة ما تتوصفش ما تتقالش ما يعبرش عنها دايما أقول لك إن الألفاظ قوالب المعاني فلما أجي عندي معنى اقول عنه لفظ اللفظ ده يبقى حطيته في قالب ما ينفعش المعاني لا تتقولب عشان كده لما نيجي نقول ميه يعني ايه ميه يعني ايه طب طعمها ايه صفة الماء الطهور لا ليس له لون ولا طعم ولا رائحة هو ده هي دي المعاني فلذلك بنقول ايه ان لابد بقى هذا القصد الماضي ان يستسلم لتعذيب العلم العلم يطفيه شويه قلنا في اصول فقه الدعوه اصول الفقه الدعوي كن كالقطار مهما اشتد وقود القاطره لا يخرج عن القضبان القاطرة اللي الجرار بتاع القطر آه عملوه دلوقتي ايه, إيه ب 600 كيلو في الساعة مش عارف اكتر اللي هو الرصاصة ده مهما اشتد وقود القاطرة مهما اشتد ولعت طيارة بس برضو على على القضبان القضبان دي اللي هي المنهج وقود القاطرة اللي هو العاطفة مهما عاطفته للدين غيرته على الد- على الدين اتشعللت نار جواه بس برضه على المنهج مهما كانت الظروف المحيطة والضغوط على المنهج منهج بيقول ايه لا يمكن تكون لا تجعل عاطفتك اقوى من المنهج عاطفتك آه، احر اغير من المنهج خلي عاطفتك تابعه للمنهج قصد استسلام لتهذيب العلم مهما كان جمال وجلال ولذة ومتعة وحلاوة ور- وعلو وسمو ما أنت فيه في حدود العلم عشان كده الصحابة لما حسوا بشيء من هذا راحوا سألوا في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها وده كتير من الشباب بيعمل مع المشايخ كده انه يسال في بيته او ي- ينظر آه، فيما حوله يقول لك ايه ده- ده امال فين بقى
ذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم
فقال احدهم اصوم ولا افطر وقال الاخر اقوم ولا ولا انام بتاع الصيام قال لك لا ما ينفعش اصوم يوم وافطر يوم سيدنا عبد الله بن عمرو قال لسيدنا النبي كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صوم الاثنين وخميس قال له اقوى على اكثر من هذا قال له صم يوما واترك يوما قال اقوى على افضل من هذا قال ليس هناك افضل من هذا هو ده أن يستسلم القصد لتهذيب العلم مش بمزاجك مش على كيفك مش طلبا لحلاوة العبادة بتاع القيام قال أقوم ولا أنام هقوم الليل كله الرسول قال له لا لا لا لا أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ولكني أقوم وأنام يبقى هو ده الاستسلام لتهذيب العلم أن يستسلم الإسلام الإنسان لتهذيب العلم أن يهذبك العلم إن القضية مش على هواك قلت لكم قبل كده الدكتور أحمد عبد الله ربنا يكرمه ويعافيه الكلام ده زمان ويمكن هو يفتكره دلوقتي مش عارف بيقول إيه بقى دلوقتي إنه لما قلت له لازم يبقى ليك حظ من العبادة في قيام الليل والذكر وتلاوة القرآن قال لي ما أنا دكتور وشغال وبحب مهنتي وبخدم الناس فيها ليل ونهار قلت له يا خوفي لا تكون خدمة الناس دي هوى شهوة نفس مش لله وساعتها الناس دول اول ناس هتخذلك وتضرك وتاذيك وقد كان لذلك بنقول ايه اوعى إيه تكون عبادتك دي عملك في الدعوه ممكن يبقى شهوه وحظ نفس مش خالص حابط استسلام لتهذيب العلم ان يبقى نشاطك يفور بس فين في حدود العلم الشرعي في حدود الحكم الشرعي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش اكتر من كده وقصد اجابه لوطء الحكم ان الانسان يدع الحكم يطأ يطأه انا مش عارف دي اسنادها صحيح ولا لا بس هي من باب برضه ضرب المثال ان سيدنا ابو ذر لما عير سيدنا بلال بامه قال له يا ابن السوداء أو يا ابن الأمة فشكى بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تصلي عليه انت قاعده بتبصي وساكته ليه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طلع صوتك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال إنك امرؤ فيك جاهلية يقال ودي اللي أنا بقول أنا مش عارف إسنادها صحيح ولا لا إن سيدنا أبا ذر وضع خده على الأرض وقال لا أرفعه حتى يطأه بلال بقدمه أنا لا أدري الأثر ده صحيح ولا لا بس إيه بقوله ان تدع الحكم يطأك يطأك يعني تحط خدك في الارض في الارض رضيت ربي رضيت ربي تضع خدك في الأرض وانت بتقول استسلمت ربي استسلمت ربي هي دي ان تدع الحكم يمشي على رقبتك تدع الحكم يدوس على نفوخك تدع الحكم يدهس عقلك حكم الشرع الديني الأوامر ودي الحتة اللي أنا رجعت المسافة دي كلها عشان أجيبها اللي ابن القيم بيقول فيها إيه فهو ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه فإن للحكم في كل مسألة اسمع اسمع فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي الإيمان بها علما وعملا أنا قلت يا ناس في خطبة الجمعة احنا عايزين نبدأ الدعوة من جديد من أول وجديد من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أفسد العمل السياسي الدعوة وأفسد الدعاء الذين تركوا الدعوة وانشغلوا بالسياسة وتابعهم على ذلك أمم من المدعوين أفسدوا جو الدعوة فسدت إذا أردنا إصلاح جو الدعوة تاني نرجع تاني للدعوة فقط ولا نتكلم في شيء غيرها أبدا ولا نخاف تهديد من يقول سلبيون لا يوافقون الواقع لا يعالجون مشاكل الناس وقضايا الناس منهجنا يقول أننا إذا عالجنا إيمان الناس وعقيدة الناس وعلاقة الناس بربهم فكل مشاكل الواقع محلولة بإذن الله وفضله الشاهد بنقول بقى لطلبة العلم ارجعوا تاني للكتب وارجعوا تاني للمسائل وارجعوا تاني للتعلم والتعليم كل مسألة من مسائل العلم لها منادي ينادي الإيمان بها فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا الحكم له منادي ينادي الإيمان بها ينادي للإيمان بها كل مسألة من مسائل العلم لها منادي ينادي للإيمان بها علما وعملا لذلك بيقول ايه فللحكم اسرار للحكم اسرار وحكم الحكم الشرعي احيانا نلاقي حكم شرعي في مساله والحكم الشرعي ده مثلا مثلا النهي عن الوصال حكم شرعي أراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم الوصال الوصال أن يجي المغرب ما يفطرش ويصوم تاني يوم لحد تاني يوم المغرب ده اسمه الوصال وتقف في الحكم ده طب لو إنسان هو جه عند المغرب وحس إن هو لسه ما جعش والجوع بي بي بيرقى بروحه وقلبه رقيا هو يطلبه ممكن يواصل مش ممكن يواصل ليه نهى الشرع عن ذلك طب طب افهم هناك اسرار وحكم ابن القيم بيقول ايه لو صبرت ابن القيم بيقول ايه اما الاسرار والحكم الداعيه الى شرع الحكم فاجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال القضية مش مجرد ان انا امتثل للامر نهاني عن الوصال خلاص هفطر المغرب وابقى كده عملت اللي عليا وابقى كده بحب ربنا لا بل ان تدع الحكم يطأك فانها تدعو الى المحبه والاجلال والمعرفه والحمد فالامر يدعو الى الامتثال وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو الى المعرفه والمحبه اخيرا في القصد وقصد اقتحام عقبه النفس الاماره قال الله فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة النفس ابن القيم بيقول ايه في منزلة الإخبات في المدارج والنفس جبل عظيم شاهق وعر في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر إلى الله لا بد له من عبور ذلك الجبل عقبة ضخمة جدا في الطريق أنا لما بكلمك دلوقتي عن أسرار الحكم وبقول لك تهذيب العلم نفسك هتقف حائل بينك وبين الاستسلام لتهذيب العلم نفسك هتقف حائل بينك عقبة عقبة كؤود عقبة شديدة جدا نفسك انت بس مجرد عبور النفس آه ده انتصار انتصار عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول دعوة علمها للرجل حين أسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قصد احنا قلنا بقى ايه استسلام لتهذيب العلم إجابة لوطئ الحكم قصد اقتحام عقبة النفس الأمارة إن الإنسان يقتحم هذه العقبة وخلي بالك إن بعض العقبات لا يصلح فيها المعالجة بل لابد من الاقتحام المعالجة يعني إيه في باب مقفول بحاول أفتحه في عقبة بحاول ألف حواليها أعدي منها أعدي من تحتيها في عقبات لابد من الاقتحام فلاقتحم العقبة لذلك دايما الناس اللي بيطبطبوا على نفسهم عمرهم ما يعدوا عقبة النفس يفضل طول عمره واقف قدام عقبة النفس ما يعديهاش ما يقدرش يعديها ليه هو بيطبطب على نفسه بيدلع نفسه بيراضي نفسه بي معجب بنفسه شايف نفسه آه، بيحب نفسه آه، ما يقدرش يخالف نفسه آه، محترم نفسه مقدر جدا لنفسه بيبرر لنفسه ده عمره ما يعدي لسه دلوقتي كنت بقول للواد عبد الرحمن ابني في ايه لازم تقاوم نفسك مش كل حاجه نفسك تقول لك عليها تعملها يعني مش ايه مش عايز انام انام عايز اكل اكل عايز اخرج اخرج حتى في هذه المباحات لازم اقول لنفسي ايه لا مش انام طيب اعمل ايه إيه، النوم عندنا بنقول كابس عليا النوم احط راسي تحت الحنفيه واقعد على المكتب اقوم اصلي افتح المصحف مش كل ما نفسي تقول لي نام انام اللي بيعيش حياته كده ان نفسه تقول له نام ينام كل ياكل اخرج يخرج اتكلم يتكلم العب في التليفون يلعب العب على الكمبيوتر اللي بيعيش حياته كده عمره ما ودي التربية الخاطئة من البداية فاكرين طبعا الكلام ده في أو أو بدايات التلف- التلفزة لما كنا بنتكلم في تربية الأولاد وقلنا ال- الطفل الصغير اللي بنربيه ان احنا نحط له السكاتة اللهاية آه، الفاضية اللي هي هو بيبكي عايز فهنقول نحط له حاجة عشان يسكت دي التربية الغلط اللي عودته بعد كده ان كل ما نفسه تعوز حاجة تبكي نفسه فيسكتها بأي حاجة تربية الرجال سيبه يعيط يعني يموت لا مش هيموت ومش هنسيبه يموت يا نرضعه صح لبن يا إن- يا نسيبه يبكي زي ما كان بكاء ده مش عشان جوع هي دي التربيه من من ساعه ما اتولد لكن لو بنلهيه بحاجه هيفضل طول عمره يعمل كده ما ترباش صح اللهم ربي اولادنا اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين الشاهد ان القصد يحمل على اقتحام عقبه النفس الاماره ابن القيم بيقول ايه بقى الورق ضاع يا عمرو لا موجود قال فاذا استحكم قصده ايوه خلي بالك من الراجل ده عشان زعلان فاذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر لذلك قال الهروي العزم تحقيق القصد طوعا او كرها العزم اني هعمل اللي انا قصدته غصب عن عينين نفسي لكن كانت الاخرانيه بقى اقتحام ايه عقبه النفس يبقى العزم تحقيق القصد طوعا او كرها قال له ايه اصبر عليه قال له ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آه، دخل لاب ياكل آه، كسرة خبز جافة فقال له كيف تأكل هذا قال له آكل أنا آكله قال له وهل نفسك تشتهيه قال أتركه حتى تشتهيه قال له إزاي يتبلع ده هتقدر تاكله ده طب ازاي قال له بقول لنفسي تاكلي اللقمه دي نفسي تقول لي لا هو ايه ده خلاص بلاش بعد شوية نفسي تقول لي جعان ناكل تاكل اللقمة دي لا طبعا بلاش شوية هو احنا مش هناكل بقى ولا ايه اتفضلي طب آه، مفيش حاجة جنبيها تبلعها لا والله مفيش غير دي لا مش هقدر طب بلاش عايزين ناكل اتفضلي طيب وهتاكل هي دي طوعا او كرها احنا جبنا سيرة الاعتقاد في البداية انك هتموت وهتحاسب وهتستلم كتابك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هتتحاسب فلذلك صلي انا بقول انا بقول له ايه لما الاذان ياذن روح صلي مش بمزاجك مش لمزاجك وانما امتثال الامر روح رغم انفك واحد لما بنقول له قصه الصلاه بقى ها ما بتصليش ليه انت ما بتصليش ليه على فكره انت ما بتصليش ليه انت بطلت الصلاه ليه يقول ما هو اصل انا انا نفسي اصلي بس بيجي وقت الصلاه واحس ان انا مش قادر اقول له مش انت مره كنت عايز تنام ومش جاي لك نوم ضغطت على نفسك وضلمت الدنيا وحطيت المخده فوق دماغك وفضلت ت- ت- ضغطت على نفسك لحد ما نمت غصب عنك اهو كده صلي غصب عنك واحد على معصيه بيحب واحده في الحرام بطل مش قادر مفيش حاجه اسمها مش قادر كرها واحد آه، وهكذا ال- العزم قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الصدق بقى صدق العزم ايه ده هو في كذب في العزم اه ودي عايزه لها وقفه وقعده ونومه لنتكلم عن كذب الاراده اثنين كذب القصد ثلاثه كذب العزم احيانا بيقول انا نفسي احفظ القران طب يلا بدا يحفظ قران بس عزم كاذب مش عزم صادق وعمره ما يحفظ ولا عمره هيحفظ طول ما هو كذاب لان الله لا يوفق الا صاحب صدق العزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدقك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم احفظ الله تجده تجاهك لكن اصحاب العزم الكاذب الذين تعودوا كذب العزم عارف آه، ابن الجوزي بيقول كده بيقول إذا كان هناك طائر تهش وما بيتهشش فتميل كأنك بتاخد طوبة من الأرض هتضربه بيها ابن الجوزي هو اللي بيقوله العهد عليه فإن الطائر ينظر في يدك إن كان بين أصابعك حصاه فر وإلا لم يفر فليت نفسك ترى منك صدق العزم هي دي ان الانسان عارف الامام احمد بن حنبل عل- علمها لنا في لطيفه من المباحات يروي تلميذه فلان قال كنت عند الامام ثم رجعت الى بيتي فما ان دلفت من الباب حتى دق الباب خلفي حتى دق احد الباب خلفي فخرجت فاذا الامام احمد بن حنبل فقلت له سبحان الله يا ابا عبد الله الم اكن عندك الساعه قال نعم ولكن قبل ان تاتيني كنت عزمت ان اتيك وانا لا احب ان اعود نفسي ان اعزم على الشيء ثم لا افعله شفت كذب العزم بيجي منين ان نفسك تتعود منك انا عازم الليله دي على قيام الليل وما تقومش انا عزمت بقى الليله دي على اني احضر مجلس العلم في المكان الفلاني وما تروحش انا عزمت ان انا اتصدق بكذا وما تتصدقش الاف المرات رأت نفسك منك الكذب كذب العزم فلذلك لما تيجي تدلع نفسك وتقول انا هعمل كذا نفسك تسيبك ده بتاع كلام ما بيعملش حاجه العزم تحقيق القصد طوعا او كرها الدرجه الاولى إيباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة داعي الهوى كلام أحلى من الفل إيذاء القلب مخالفة داعي العلم بشيم برق المراقبة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص اختصاص الذين امنوا الذين امنوا دول اللي بتطمئن قلوبهم بذكر الله نوع خاص من المؤمنين اللي بتطمئن قلوبهم بذكر الله النوع ده النوع ده قلوبهم ما بتطمئنش بحاجة تاني فلذلك القلوب اللي ما بتطمئنش أبدا إلا بده بتأبى إنها تخالف ده تأبى إباء القلوب تأبى إنها تخالف العلم إزاي بشيم برق المراقبة عارفين البرق حاجة بتلمع كده في السماء وامضة للحظة ثواني أقل من الثواني من الثانية عشان كده ما بنقولش ايه برؤية برق لا لا بايه تلمح البحث ال- شيم برق المراقبة انه يحس بالبرقاية دي سيفك لولا الرأى برهان ربه هي دي ان ما يقدرش قلبه يخالف العلم ما يقدرش هو سيدنا يوسف قال كده ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ليه قال له ايه قال له ذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة ها؟ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك ما كان لنا هي دي ما ينفعش احنا مش بتوع الشرك ما كان لنا مش لينا الدور ده الدور ده مش دورنا مش لعبتنا مش موضوعنا مش قضيتنا مش آه، طريقتنا مش آه، في مقدورنا مش في طاقتنا مش شهوتنا مش رغبتنا مش هوانا مش مطلبنا مش آه، مناسب لينا مش وكانا مش آه، ما ينفعناش ما كان لنا أن نشرك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب